بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رومية 12 ما زلنا اصحاح غني ويا ريت الناس تحاول تحفظه وال- وكلنا على الاقل نفكر في الكلمات الجميله اللي كاتبها الوحي على فم بولس الرسول اراجع معاكم من عدد 15 فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العاليه بل منقادين الى المتضعين لا تكونوا حكماء عند انفسكم برضو نفسي اقول لكم في حاجه تاني مش عارف قلناها ولا لا من اشهر الضربات الروحيه اللي يضربها الشيطان للي يمشوا مع ربنا ال- الآية دي أو المعنى ده لما الواحد يكون لسه بيبتدي حياته مع ربنا بيبقى حاسس إنه جاهل ما يعرفش حاجة ويمكن يحس باللي حواليه يبقى مكسوف كده وفي واحد يقول أمال الإجبية دي بيمسكوها إزاي ولا بيعملوا بيها إيه ويبقى مش عارف أول القداس من آخره ويقف زي ما الناس تقف ويقعد زي ما الناس تقعد انما في الوضع ده بيكون عنده نوع من التواضع الطبيعي حاسس انه متاخر عن اللي حواليه وشايف كل شعب الكنيسه احسن منه وده شعور جمي- جميل ومفيد مفيد قوي عشان ياخدها جد انما الشيطان بيكون ايه متر- متربص له سنه سنتين يبتدي بقى يفهم ويحفظ ويقول زي الناس فيضربوا بالضربة المشهورة دي يسموها ضربة يمينية يعني ايه يحسسه انه بقى فاهم وبقى عارف وبقى حكيم وبقى متميز ويمكن يحسسه انه في ناس حواليك مش عارفه ويبتدي بقى يدخل في مقارنة نفسه باللي حواليه ومفيش مانع انه يقعد في قعدة ويبتدي يقول بقى ويوعظ ويبقى حكيم في عينين نفسه لما الواحد يقع في ال- في الحفرة دي كل اللي عمله روحيا يتسرق منه كل حاجة عملها حاجات مفيدة تبتدي تروح منه واحدة ورا التانية فكانوا الآباء يهربوا جدا من الفكرة دي ويحاولوا يفضلوا طول عمرهم مهما عرفوا مهما قربوا من ربنا يحافظوا على الشعور الأولاني بتاع أنا رب جاهل أنا معرفش حاجة أنا صغير أنا إنسان خاطي طول ما الواحد عنده الشعور ده يكبر وينمو أول ما يجيله الشعور إنه بقى حكيم وبقى عارف وبقى فاهم وبقى كويس ويمكن كمان بقى قديس و- وبعدين خلاص بقى كل حاجة تفارقه لا تكونوا حكماء عند أنفسكم لا تكونوا حكماء عند أنفسكم يحكوا مرة عن راهب قديس رجل عظيم وعجوز وشيخ مشهور في البرية اجتمعوا الآباء في مرة واحد كده سأل سؤال أو كانوا بيتكلموا في موضوع فتروى بطبعه وكان قليل الكلام قوي وبعدين قال كلمة حكمة صحيح فواحد من الأساقفة اللي قاعدين قال يا ابونا فلان أنت خسارة في البرية أنت مكانك تبقى أسقف في البلد الفلانية قام بص له كده قال له يا ابونا يا سيدنا أنا مرة اتكلمت وأوعدك عمري ما هنطق تاني فاهمين قصد إيه؟ يعني هو ندم على الحكمة اللي قالها ليه؟ لأنه أول ما مدحه خاف على نفسه وعرف بقى انه هيبتدي الشيطان يحاربه بفكرة انت تنفع وانت ما فيش زيك وانت بتقول الكلام المفيد وانت وانت قال له اوعدك بعد اللي انت قلته ده مش هقول كلام تاني شوفوا كانوا بيخافوا على نفسهم ازاي احنا ساعات الواحد يبقى حافظ له ايتين ويبقى عاوز يوعظ في كل الكنايس لا تكونوا حكماء عند انفسكم صحيح مطالب مطالبين ان احنا نعلم ولادنا ونعلم احبائنا و... دي ما تلغيش دي انما بلاش الاحساس الداخلي انك بقيت عارف كل حاجه ده إحساس يخوف الشاطر اللي يفضل تلميذ لآخر العمر اللي يعرف يفضل تلميذ لآخر العمر سكته كده هادية إنما اللي حاسس إنه بقى معلم وبقى فاهم وإن الحاجات دي للمبتدئين لا ما احنا كلنا مبتدئين وهنفضل مبتدئين برضه يحكوا قصة تانية يمكن أغلبكم عارفها إن أم بنطونيوس قعد مع أولاد الرهبان وكان أم بنطونيوس بيعمل لهم كده لقاء بالليل كده بعد صلاة العشية وفي مرة حب يكشف لهم عن قداسة واحد من الآباء الشيوخ اللي قاعدين ما هو تلاميذه دول كانوا كلهم مثلا فوق السبعين سنة أم بنطونيوس عمر عدى المئة سنة وطبعا ده معلم البرية تحت ايده آلاف الرهبان فجاب لهم آية صعبة قوي من العهد القديم من الآيات اللي يعني ايه تزنق أي حد وقال لهم يا ولادي أحب أسمع رأيكم في الآية دي فبدأ كل واحد من الآباء يقول رأيه وجاء عند أبونا يوسف ده راجل كبير في السن وله في البرية يمكن بتاع خمسين سنة بيبقوا حافظين يمكن الإنجيل حفظ سكت شوية أبونا يوسف بعدين بص للأنبا أنطونيوس قال له الحق يا أبي أنا لا أعرف طبعا حواليه رهبان كتير قوي وأصغر منه كتير في السن إنما ما اتكسفش يقول بالحقيقة يا أبي أنا مش عارف ففوجئوا إنه أنبا أنطونيوس بيبص له بحب كده ويقول له طوباك يا أبونا لأنك عرفت الطريق لكلمة لا أعرف يا بختك عشان عرفت تقول ما اعرفش ما هو العلامة ده مش معقول يقول ما اعرفش لا في الحياة الروحية يفضل الواحد لآخر العمر يقول ما اعرفش طبعا ما أبعد أحكام الله عن الفحص هو احنا يعني نقدر نعرف كل حاجة هنفضل صغيرين مهما عرفنا شوفوا بولس الحكيم كان حكيم جدا بولس عنده حكمة سماوية قوية وعالية جدا إنما لما بيتكلم عن الحكمة اللي عنده أو معرفته بربنا يقول كلام كله اتضاع يقول الآن أعرف بعض المعرفة إننا ننظر الآن في مرآة في لغز يا أنت بولس الدنيا بالنسبة لك لغز مع كل الحكمة دي دخلت السماء واتفرجت على الفردوس وشفت المسيح بعينيك وبقيت أكتر واحد بتشرح المسيحية وبتربط العهد القديم بالجديد وبعد كده تقول إننا الآن ننظر في مرآة في لغز لا تكونوا حكماء عند أنفسكم يا بخت اللي يعرف يقول أنا أنا معرفش أو ده هيتعلم وهيتعلم فخلونا كلنا واحنا بنكبر روحيا نخاف من الحرب دي او الفكره دي نحطها في بالنا ان الشيطان لازم عاوز يوقعنا كلنا في احساس انت بقيت عارف انت بقيت كويس لا خلينا في احساس غير كده لا تجاز احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنه قدام جميع الناس اظن دي خدناها ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس بص الآية دي أغلب الناس بيفهموها مش بطريقة صح معرفش برضو قلناها ولا لا إنما أغلب الناس بتعتبر إيه إن الآية دي فيها تصريح بالهروب من وصية المحب يعني إيه يعني لما نقول لواحد جارك استحمله استحمله طيب هو يمكن ما يعرفش ربنا واسلوبه مش حلو طول بالك عليه يقول لك بص الكتاب قال حسب طاقتكم انا جبت اخر الله واحد تاني يقولوا له مثلا سامح اخوك يقول سامحته مره واتنين والكتاب بيقول حسب طاقتكم انا كده اخري لا المفهوم مش كده لانه كأن الايه دي بقى بالمفهوم ده هتلغي أحبوا أعداءكم وهتلغي باركوا لعينيكم وهتلغي أغفر لأخويا سبع مرات يقول له ما أقولكش سبعة في سبعين إنما مقصود بيها إن كان ممكنا فحسب طاقتكم يعني اعمل كل اللي في وسعك عشان تسالم جميع الناس هنا حسب طاقتكم يعني طلع كل ما في طاقتك ووسعك لكي تسالم جميع الناس مش طاقتك كده وعلى قد كده لا ده ده انت طلع كل الطاقة اللي جواك لكي تسالم جميع الناس كأنه معناها بطريقة تانية اوعى تخسر حد مهما كلفك ما تخسرش انسان مهما كان ومهما كانت التكلفة طب ده ظالم ده مفتري ده متعب ده كذاب ده غشاش حسب طاقتكم إن كان ممكنا سالموا جميع الناس برضو اكسب الجولة واعمل بينك وبينه سلام بأي تمن هي دي الفضيلة لأنه قبلها بيقول معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس وقبلها بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر فمش معناه أبدا أن الآية دي بتلغي اللي قبلها إنما بتؤكد أن الواحد يجاهد بأقصى ما في وسعه عشان يسالم الكل صحيح بقى السلام ده محتاج حكمة وأحيانا تضطر تحط حدود إنما مش تقول طاقتي كده لا طاقتك دي تدخل الصلاة وتقول له يا رب وسع طاقتي زود طاقتي وسع قلبي عشان أحبه وما بيتحبش صعب أنت اديني طاقة من عندك لكن أنت اجتهد أنك تصنع سلام مهما كلفك عشان ينطبق عليك كلمة المسيح طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون لكن كل واحد حد يضايقه يقول خلاص هبعد عنه ده هركنه ده هتحداه ده هعمل أصل حسب طاقتكم لا حسب طاقتكم ما هياش عذر نهرب بيه إنما وصية تلزمنا بالسعي والاجتهاد لكي نسالم جميع الناس عاوزة جهاد إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس اللي يأكدها اللي قبلها واللي بعدها اللي بعدها يقول إيه لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحبة كقاعدة عامة مهما اتعمل فيك احنا مش بتوع انتقام ولاد ربنا ما يعرفوش يعملوا دي لا تنتقموا لأنفسكم طب ده افترى طب معلش المسيح له المجد ما فيش حد اتعذب زيه وما فيش حد اتهان زيه وما فيش حد افتروا عليه زيه انما لم ينتقم لنفسه ده اكتر من كده بقى بكتير كان يطلب الرحمة لصالبيه لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء حاجة محزنة أن احنا في الجيل ده المسيحيين بينتقموا من بعض والقضايا تشهد بكلام صعب وأحيانا يكونوا إخوات وقرايب وأزواج و... وليه ده كله عشان مرة أرض مرة فلوس مرة كرامة طب وبعدين يبقى خرجوا بره الإنجيل خالص مش ده تعليم الكتاب هتطلع خسران طب وماله ما تخسر في الدنيا ايه يعني لما تخسر في الدنيا فلوس ولا كرامة حتى ايه المشكلة يعني مش فيها سما مستنياك ده بولس بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح فيها ايه لما الواحد يخسر شوية عشان خاطر وصية ربنا اللي بيمشي وصية ربنا شغلاه بي بيعرف يتحدى وشوفوا بقى ربنا مش هيسيب لك حقك لو عملت كده لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل اعطوا مكانا للغضب يعني ايه اعطوا مكانا للغضب مقصود بيها ببساطة سيب ربنا هو اللي يغضب ما هو ربنا ما بيكره الظلم مش انت هتتظلم هتتظلم او هيفترى عليك وهو انت فاكر ربنا بيقبل الشر ولا الظلم ولا الافتراء لا بلش ابدا انما انت لما ترد الاساءة بالاساءة كأنك مسكت ايد ربنا خلاص هي هيجازي مين ما انتوا الاتنين اوحش من بعض انما اعطي مكانا للغضب يعني ايه اركن انت على الجنب سيب ربنا ياخد حقه سيب ربنا بقى يشتغل عشان كده بيقول لانه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب دي بتاعتي أنا بقى الانتقام ده بتاعي أنا حق الغلابة ده بتاع ربنا وحق المظلومين ده في إيد ربنا حق المظلومين في إيد ربنا اوعوا تفتكروا إن الحق بيروح لا ده ربنا حقاني قوي وعادل جدا ويكره الظلم جدا لكن احنا ساعات احنا اللي بنضيع الموازين وبنضيع الحقوق ليه واحد عاوز ياخد حقه تاخد حقك بدراعك ليه مالكش اب ليه يتيم مالكش اب يدافع عنك واب غني سيبه انما انا مش بقول لك يعني تبقى وراك حتى مشاعر انتقام لا ده انت تقول له يا رب ما تغضبش عليه يا رب زي ربنا يسوع لما صلى كده وقال اغفر لهم يا أبتاب لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون إنما اليهود اللي عملوا كده في المسيح اتذلوا ذل جامد جدا والرومان اللي بهدلوا ربنا يسوع المسيح عاقبوا عقاب شديد جدا بعدها بسنين فاوعى تفتكر انه برضه الظلم بيروح ابدا لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء يا ريت ده يبقى شعار الواحد ما تاخدش ما, ما تنتقمش من حد ابدا مهما حصل وسيب ربنا بايمان هو اللي يجيب لك حقك بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي النقم انا اجازي يقول الرب فان جاء عدوك اطعمه عكس كل المعايير والمقاييس اللي في الدنيا تلاقي عدوك جعان اطعمه وان عطش فاسقيه لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه ليه تجمع جمر نار يعني المحبه اقوى من الكراهيه المحبه تغلب سهل قوي ان الواحد يكره اللي بيكرهه انما صعب انه يحب اللي بيكرهه بس اللي يعرف يحب لازم يكسب لازم يكسب المحبة لا تسقط أبدا لا تفشل أبدا المحبة قوية كالموت مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها مفيش حد مفيش حاجة قد المحبة أبدا إن جاع عدوك اطعمه وإن عطش فاسقيه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على راسك كأنك بتولع في الكراهية اللي جواه بتحرق الخطية والكراهية اللي جواه بتغلبه بالذوق بتخلي المحبة اللي جواك تغلب الكراهية اللي جواه واحنا لينا نظام عشان الناس اللي بتيجي جديد اي طفل ما بيحضرش درس الكتاب معلش في في حضانة خاصة للأطفال لمختلف الأعمار عشان ما يصحش نعطل كل الشعب عشان طفل فمعلش بمحبة كده أرجوكم الالتزام بالقواعد اعطوا مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقم أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه نفسي نجرب كلنا الحاجات يبقى حد مضايقك وتعمل معاه خير ما الحاجات دي لازم ندوقها الحاجات دي كلام مش نظري ده كلام عملي جدا يبقى مضايقك وتعبك ومخسرك انما تعمل معاه خير تطعمه تطعمه شوف بقى ممكن ربنا يعمل ايه وشوف التغيير اللي ممكن يحصل في الشخص ده قد ايه وساعتها على طول هيعرف يعني ايه مسيحي ويعني ايه اخلاق مسيحيين يعني ايه تعاليم ربنا يسوع المسيح احنا اللي ممكن نقدم التعاليم المكتوبة دي احنا ما عندناش فرصة نوعظ في الشوارع ولا في التلفزيون انما انتوا كلكم عندكم فرصة تقدموا الكلام ده كل يوم بس اصل هو مش محتاج وعظ ده محتاج الناس تعيشه ان جاع عدوك فاطعمه وان عطس فاسقه ودي حصلت في التاريخ كتير كتير قوي وعلى مستويات عجيبة يعني يبقوا مثلا الرومان جايين يضطهدوا الأباط المصريين الغلابة يطلعوا المصريين الغلابة يضيفوهم يضيفوهم ويكرموهم لأن دول عساكر جايين من سفر ويقولوا لهم انتوا عارفين احنا جايين ليه يقولوا لهم اه جايين تموتونا وكل ست شايلة حل عشان تكرم الناس الضيوف والضيوف دول جايين يموتوها هي وعيالها يقول لها بتعملي كده ازاي تقول المسيح علمنا كده ان جاع عدوك فاطعمه وإن عطس فاسقه هي دي المسيحية هي دي اللي غيرت الدنيا كلها انهارت الإمبراطورية الرومانية لكن المسيحية مش ممكن تنهار أبدا لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه يبقى احنا اللي هنغلب بالمحبة لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير برضو ده شعار مهم في الحياة يا ما شر في الدنيا ما تخليش الشر يغلبك لو رديت شر بشر يبقى اتغلبت يبقى اتهزمت ودي في أصغر المواقف واحد جرحك بكلمة ما سهل قوي تجرحه بكلمة يبقى يبقى هو اللي كسب على طول يبقى هو اللي كسب ليعلمك الشر العم اللي عنده خلاك ترد بنفس الطريقة لكن لما ترد بمحبة وترد باتضاع وبحكمة تبقى غلبت شره على طول لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير كده خلص اصحاح 12 ندخل في اصحاح 13 لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق تلاحظوا ان هو ماشي تطبيقات اللي معاه ماشي معانا من اول روميا في الاول كان الكلام كله عن الفكر المسيحي وعمل المسيح في خلاص البشريه والفساد اللي في العالم ودور الايمان في خلاص النفوس والمعموديه والحياه المقدسه وفكره الاختيار كلها عقيده انما روميا دلوقتي ماشيه كلها ايه سلوكيات يبقى روميا تتميز انها فيها خط واضح قوي من واحد ل 11 شرح الفكر المسيحي ومن 12 للاخر السلوك المسيحي فهي رساله متكامله قوي لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق لانه ليس سلطان الا من الله مبدا مهم في نظام في البلد بلادنا مثلا جمهوريه وفي بلاد تانية مملكه وفي بلاد مش عارف ديمقراطية أكتر وفي بلاد دكتاتورية السلاطين دي أو النظم دي إيه دورنا كمسيحيين تجاهها؟ أولا الالتزام أيا كان نظام الحكم المسيحية مش جاية تعمل أنظمة حكم في الدنيا لا مش بتاعتنا الحكاية دي المسيحية رسالتها تغير الإنسان نفسه وهو يغير الدنيا كلها بعد كده لكن تقدر تقول إن الإنجيل تطلع منه نظام سياسي معين لا ملناش دعوه بالحاجات نظام حكم لا ايا كان نظام الحكم هو العملة بتاعة المسيح والإنسان لما قالوا له قيصر قال لهم وروني العملة كده لمن هذه الصورة والكتابة قالوا له لقيصر قال لهم خلاص أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله يعني زي ما قيصر صورته مطبوعة على العملة بتاعته صورة ربنا مطبوعة على العملة بتاعته الإنسان رجعوا الإنسان لربنا خلاص تتصلح الدنيا كلها فالمسيحية مش داخلة بأنظمة حكم لا إنما ليها معاها الورقة الرابحة تغير الإنسان ولما الإنسان يتغير هو يشوف الأفضل هو اللي يحكم صح فأيا كان نظام السلطة اللي احنا تحتها علينا الخضوع والالتزام هنا الخضوع بمعنى الالتزام اذا المسيحي مواطن صالح مطالب بالالتزامات خلي بالكم مثلا شهود يهوى عندهم بعض الافكار المتطرفه يعتبروا اي نظام حكم في العالم هو نظام من الشيطان فعندهم نوع من الاعتراض والثوره الداخليه على كل الانظمه والالتزامات ما يدخلوش جيش مثلا ما بيقبلوش الحاجات دي طبعا ده يتعارض مع كلام الكتاب لتخضع كل نفس للسلاطين الفائق لأنه ليس سلطان إلا من الله يعني ما هو ربنا اللي حاطط الأنظمة دي والسلطان ده من ربنا المسيح لو المجد هو بيتحاكم بيلاطس يعني حب يقول له مصيرك في ايدي قال له انت مش عارف ان ليا سلطان ان اطلقك ولي سلطان أن أسلمك للموت قال له لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق اوعى تفتكر السلطان ده في إيدك وأنا حاطط نفسي تحت إيدك لكن هذا السلطان من فوق فإحنا بنقبل كل نظام كأنه من فوق والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله يبقى الأنظمة دي كلها بسماح من ربنا حتى لو في بعض التجاوزات أو الظلم إنما ربنا سامح بكده حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله شوفوا الكلام الحلو من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله ما تقاومش السلطان عيش انت انسان صالح هتغير الدنيا كلها حتى لو ببطء شوي والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة في واحد يقول طب مش دي سلبية افرض نظام الحكم فيه حاجات غلط الأيام بتثبت أنه العنف ما بيصلحش حاجة إنما المثالية هي اللي بتغير كل حاجة فالمسيح لو عاش إنسان صالح مثالي هيغلب الشر اللي في الدنيا وهيغير أنظمة الدنيا كلها يعني في الوقت ده كان نظام الحكم نظام ظالم امبراطور في روما بيحكم العالم ووالي في كل بلد ومستعمرات كل النظام احتلال طب ما ده نظام ما فيهوش عدل وجزية ومش جزية وعبودية و... إنما ما تستعجلش ما كملتش 200 سنة وانهارت الإمبراطورية الرومانية اللي تزعمت أول حملة لاضطهاد وفناء المسيحية وبقت المسيحية منتشرة أكتر من الأول لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير بقوا المسيحيين طوابير كل يوم للاستشهاد ولكن بقوا هم البقاء للأقوى القوة فيهم ودامت المسيحية وهكذا في كل العصور وإلى مجيء المسيح فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة يعني الحاكم ده ربنا حطه المفروض عشان يخوف الأشرار ويحاسب على الفعل الشرير أفتريد ألا تخاف السلطان افعل الصلاح يعني ده كلام بسيط وعملي عاوز ما تقعش تحت ايد السياف تحت سلطان اي حكم امشي في الصح امشي في النور تعمل الغلط ليه افعل الصلاح فيكون لك مدح منه مدح من صاحب السلطان يعني الارض لانه خادم الله شوفوا الرؤية المسيحية الجميلة انه الرؤساء والوزراء والمحافظين الإنسان المسيحي الروحاني بيبص له إن ده كمان بيخدم ربنا ربنا حطه في المكان ده عشان يحافظ على الدنيا بطريقته حتى لو ما يعرفش ربنا بالشكل اللي احنا نعرفه إنما في نظرنا بالتضاع المسيحي الحلو هو خادم الله برضه بيقوم بدوره بهذه الرؤية المثالية مثلا كانت اتكونت علاقة قوية جدا بين الرئيس جمال عبد الناصر وقداسة البابا كيرلس السادس ليه؟ لأنه كان بيبص له كأنه خادم الله وفي مرة كده حط البابا كيرلس إيده على قلب الرئيس وقال له أنا بحط إيدي على إيد ربنا فالرئيس عجبته الكلمة قال له إيد ربنا فين؟ قال له أصل عندنا آية بتقول يد الله على قلوب الرؤساء فحط إيده كده على صدر الرئيس وقال له إيه؟ اصل انا بحط ايدي على ايد ربنا عشان ايد ربنا على قلبك شوفوا الكلام المشجع الحلو طبعا يبقى مبسوط لانه شايفه بيبص له بنظره فيهاش تعصب ما فيهاش كبرياء فيها حب وفيها احترام لانه خادم الله للصلاح ولكن ان فعلت الشر فخف لو عملت الغلط خاف خاف من الأرض ومن السماء اللي بيغلط بيبص حواليه خايف من السياف اللي في الأرض وخايف من عقاب ربنا إن فعلت الشر فخاف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله تاني خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير لأن واحد يقول يعني هو كل المطلوب ان احنا نمشي صح عشان ما نتحاسبش بالقانون لا هو دي مهمة مطلوبة انما مش بس بسبب الغضب عشان خوفا من الغضب بتاع القانون انما كمان بسبب الضمير لئلا يتلوث ضميرك يعني وانت في شغلك امين ما تغلطش عشان ما تتمسكش عليك غلطة وتتحاسب وعشان يفضل ضميرك قدام ربنا نقي الاتنين مهمين لا الناس تمسك عليك غلطة وتجازى عليها ولا ان كمان ضميرك يتوسخ بحاجة سلوك غير مسيحي كان زمان ما فيش مسيحيين في السجون ابدا الا لانهم مسيحيين النهارده للاسف واحنا بنخدم المساجين في مساجين كتير مسيحيين بقضايا عادية زي كل القضايا وعشان كده ما عادش أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون فين بقى ظاهرين ليه بقى ما هو وصل لغاية عقاب القانون طبعا دي حزنة ان واحد يشيل اسم المسيح ويسلك سلوك عالمي جدا واقل من السلوك العالمي حتى انه يحط نفسه في مساءلة قانونية ويطلع مذنب يعني مش مش بقول مظلوم فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا يبقى ما قالش ما توفوش الجزية لا وماله في جزاني وفي الجزية وماله هتقول طب ده ظلم معلش وماله احنا ما يعني الفلوس ما تهمناش كتير اه يومين هنقضيهم وخلاص احنا عنينا على السما خلينا نمشي ده المسيح له المجد طلبوا منه جزية بدون وجه حق وبعدين ما رضاش يفاصل معاه قال له بطرس هما ما لهمش حق انما روح نزل سنارتك والسمكة اللي تطلع هتلاقي فيها إصطار ادفع عني وعنك لألا نعثرهم أحسن يفتكروا بنزوغ من الحاجات دي احنا ما بنزوغش إذ هم خدام الله ثالث مرة يقول دول خدام الله نقدر نتعامل مع رجالات الدولة على أنهم خدام الله عشان كده الكنيسة بتصلي لهم عشان يقوموا بأدوارهم ربنا يديهم حكمة ويديهم مشورة صالحة ويديهم قلب لصالح الناس طبعا نصلي لهم مش بيخدموا المجتمع مفروض يبقى نصلي لهم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه يعني دورهم كده فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام يبقى أنت كمسيحي من حق لازم تحترم كل مسؤول تتعامل مع كل نظام وتخضع للسلاطين الفائقة كأنها مثبتة من الله لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا في كل جيل في نظام الداين والمدين واليومين دول زاد أول إنما المبدأ المسيحي مبدأ مريح أوي يا ريت ناخده كده كما هو لا تكونوا مديونين لأحد بشيء لكن في دين كده كده أنت مطالب بيه بأن تحب كل الناس لكن على قد ما تقدر ما تستلفش طبعا رجال الأعمال ليهم رأي تاني بس أنا بقول كلام الكتاب كله يعني بيستخدمش فلوسه وبيستخدم فلوس أخرى على أساس يسدد بأرباح ده نظم في الدنيا إنما أنا شايف المبدأ المسيحي ما بيقولش كده لا تكونوا مديون لأح مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا ما تسيبش حد يبقى له دين عليك ويبقى متضايق منك على قد ما تقدر ربنا ما يسمحش لحد فينا يتداين انما احيانا يكون الطمع هو المدخل للحاجات فيبقى الواحد عاوز يستغل امكانيات غير بتاعته عشان الحكايه تزيد وتزيد بسرعه قد يكون نظام استثماري انا ما بفهمش في الحاجات دي لكن حسب النص اللي قصادي احس انه يتعارض مع الكلام ده لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا أنت لما بتكون مداين واحد مش بتتضايق منه طب ليه يكون تكون أنت مديون لحد ليه تحط نفسك في الموقف ده في دين علينا كلنا ان احنا نحب بعض دين عليك تقف مع كل غلبان وكل محتاج وكل انسان الدين هو الحب للكل لكن ما فيش دعوه يوم بتاعه الفلوس خلوا المبدأ ده يعني في ع- مش عاوز اقول عزة نفس الناس تفتكرها كبرياء انما فيها كرامة مسيحية حلوة صحيح ليه ليه ت- تتداين الا لو ربنا يعني شد على واحد في تجربة طبعا دي بتبقى تجارب انما المشكلة النهاردة اغلب المديونين ما كانوش مجربين ما ابتدتش كده الحكاية كانت ابتدت على واسع برضه لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره قد أكمل الناموس اللي بيعرف يحب كمل كل الكتاب ده حتى لو محفظش ولا آية يبقى ياخد عشرة على عشرة ده اللي شرحه في كورنثوس 13 باستفاضة وقال لنا اللي عنده المحبة يكسب 100% لو عنده إيمان ما عندوش محبة ما يش- ما يكسبش لو عنده رجاء عنده مواهب عنده نبوات عنده ألسنة عنده عنده عنده كل ده ما يوصلش لازم المحبة من أحب غيره قد أكمل الناموس تمم كل المطلوب لكن لأقل الواحد فينا كلنا وإحنا قاعدين نقول طب ما دي سهلة قوي لا دي مش سهلة ولا حاجة لما تقرأ كورنثوس الأولى 13 تلاقي يعني إيه محبة لا تحتد لا تظن السوء لا تطلب ما لنفسها لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق تحتمل كل شيء تصدق كل شيء تصبر على كل شيء ترجو كل شيء لا تتفاخر لا تنتفخ لا دي طلعت موضوع كبير طلعت كلمة كبيرة مش صغير لكن اللي يعرف يحب الناس صح ده أقول إيه أكتر واحد سكته سهلة للسم أو سكته مستقيمة للسم حب الناس هو الورقة الرابحة عند ربنا بدل إيمانك تقيم حب الناس من أحب غيره قد أكمل الناموس احنا بنلاقي مية عذر عشان نزوغ من كلمة أحب دي مية عذر مرة الأعذار لينا مرة الأعذار للناس أصل هو ما يستاهلش أصل فلان مش مسيحي طب هو الوصية قالت لك تحب المسيحي بس ما قالش كده الكتاب ما قالش تحب المسيح هو الوصية قالت لك تحب الأرثوذكسي بس ما قالش كده خالص الوصية قالت لك تحب الغني بس لا من أحب غيره قد أكمل الناموس وده دين بقى عشان كده لما تحب الناس انت لا تتفضل عن الناس بشيء ده انت مديون انت بتسدد ديون مرة بولس قال أنا مديون للكل مديون لليونانيين والبربرة يعني المثقفين والجهلة طب مديون للناس دي كلها ده انت ما شفتهمش انما هو حاسس بدين عليه عاوز يوصل المسيح لكل الدنيا ده دين لما تروح تخدم الغلابة انت مديون للغلابة انت بتسدد ديونك وانت فاكر بتتفضل عليهم ده ربنا اداك واغناك عشان الناس دول روح سدد شوية من ديونك وراك ديون كتير قوي وكل ما تدي الواحد يرتاح بيسدد شوية من الديون اللي عليه لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره قد أكمل الناموس لأنه لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي إن كانت وصية أخرى مجموعة في هذه الكلمة أن تحب قريبك كنفسك يعني هو شوفوا بولس بتأملاته الحلوة يقول إيه تعالوا نبص على وصية لا تزن ولا تقتل ولا تسرق ولا تشهد بالزور ولا تشتهي مال قريبك عاوزين نجمع دول في وصية واحدة تحب قريبك انسى بقى اللي فات ده كله مفيش معنى ما انت لو حبيت قريبك كنفسك لا يمكن تسرق ولا يمكن تأذي حد ولا يمكن تشهد بالزور على حد ولا يمكن حتى تشتهي مال قريبك ده انت بتحبه زي نفسك هتفرح له مش هتشتهي ماله فبيقول إن كان وصية تلم كل الوصايا دي هي كلمة إيه؟ المحبة. وصية يجمع فيها الكل. عشان كده ساعات كانوا يبسطوا الأمور ويقولوا إيه؟ هم لوحين للعهد. اللوح الأولاني الكلمة الأساسية فيها المحب واللوح الثاني الكلمة الأساسية فيها المحب. بس اللوح الأولاني تحب ربنا واللوح الثاني تحب الناس. بس كده كملت كل حاجة اللي عنده كلمة واحدة الله محبة يدخل السماء يبقى حب ربنا وحب الناس واللي بيعرف يعمل الأولانية بيعمل التانية وغالبا اللي بيعمل التانية بيعرف يعمل الأولانية تحب قريبك كنفسك برضو دي آية كبيرة ودي المسيح لو المجد شرحها بالتفصيل لما جاله واحد ناموسي حب يزوغ بالسؤال أعمل إيه فقال له تحب قريبك كنفسك قال له طب مين قريبي فقام طلع له ان كلمة قريبه دي مين كل انسان هو فاكر هيطلع قريبه يهودي او ناموسي زيه او متعصب زيه طلعه ابعد ما يكون عنه طلع السامري الصالح احب اليهودي اكثر من الكاهن اليهودي واللاوي اليهودي السامري اللي من بلد تانية اللي هو اشارة للمسيح وكل مسيح اللي هيحب الناس كلها زي نفسه تحب قريبك كنفسك المحبة لا تصنع شرا للقريب اللي مش ممكن هيأذي حد وبالتالي مش هيسرق ومش هيزني ومش هيشتهي ومش هيشهد بالزور فالمحبة هي تكميل الناموس تاني بيعيد نفس الفكرة المحبة تكمل الناموس عشان كده ساعات الواحد ينشغل بأمور قبل المحبة ما يبقاش مسيحي خلي بالكم المحبة أولا خلي دايما شعارك في الحياة كلها المحبة أولا تيجي بعد كده أي حاجة حتى حق ربنا في الطقس ربنا بدى الناس بدى المحبة عليه لما قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اترك هناك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك طب يا رب ده القربان ده ليك ودي عبادة ودي ذبيحة وده طقوس بص صالح أخوك الأول حبه الأول وبعدين تعال اعمل الكلام لكن تتمم الحرفيات على حساب الناس من قال ان دي محبة ليس الانسان من اجل السبت بل السبت من اجل الانسان خلي المحبة اولا انما المحبة مش معناها تنازل عن المبادئ ولا تنازل عن الايمان ولا تنازل عن الطقس لكن المحبة معناها ما تخسرش حد ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لو, خ... لو الواحد بيتعامل مع كل شخص من منطلق المحبة حياتنا هتختلف تماما صدقوني شوف كده كل شخص قابلته النهاردة من ساعة ما صحيت من النوم ونزلت الشارع ويمكن ركبت عربيتك وكسروا عليك كم واحد في السكة والإشارجي والمكواجي والفراش والبواب والزميل اللي في الشغل والمدير والمرؤوس ومراتك وأولادك وجيرانك كل دول بيربطك بيهم إيه لو كان كل اللي بيربطك بيهم محبة أنت جاهز تروح السما في أي وقت يا بختك إنما هنلاقي للأسف إنه كتير منهم علاقات أخرى مرة علاقة مصلحة ومرة علاقة استغلال ومرة علاقة سطحية ومرة علاقة أنت في حالك وأنا في حالي ومرة علاقة تجنب ويمكن علاقة إدانة ويمكن علاقة خناقة ويمكن يا رب ارحم مش جاهزين للسم لكن لو كل اللي بيربطنا بكل الناس المحبة احنا كده ماشيين في النور صح المحبة هي تكميل الناموس كملت كل حاجة ناموس قديم وجديد عهد قديم وعهد جديد بقيت شاطر في كله حتى لو مش مذاكر نختم بآخر آية هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم كلمة مهمة قوي بقى هذا يعني كل ده خليه في بالكم وانتوا عارفين الوقت يعني ايه عارفين الوقت ده الكتاب قال ما حدش هيعرف الوقت لا مقصود بيها عارفين ان الوقت ما حدش بيعرفه عارفين ان الوقت بيخدع عارفين ان الايام بتتسرق وبتجري عارفين ان العمر مش مضمون عارفين ان ايام غربتنا على الارض قليله جدا عارفين المعنى ده محدش مش عارف انما للاسف عارفينه ومش واخدين بالنا برضه فلما بيقول انكم عارفون الوقت عارفين كم ان الوقت مقصر قصير الوقت قصير صدقونا الوقت قصير لأن الأيام بتجري بسرعة جدا تيجي تمسك في عمرك تلاقيه هرب منك الوقت مقصر فأنت عارف عارف الحتة دي كويس مش محتاج حتى الكتاب يقولها لك بآيات ده كل يوم أنت بتودع واحد بتلاقيه اتخطف ومشي إنكم عارفون الوقت وبالتالي النتيجة إيه؟ إنها الآن ساعة الحق استثمر الدقيقة اللي أنت فيها دي تضمنش الدقيقة اللي جاية الآن هنا بقى برضو المسيحي بيعيش اللحظة اللي هو فيها فلسفته الأولى هي المحبة للكل ويمكن فلسفة تانية بتاعته إيه عيش اللحظة اللي أنت فيها عيش دلوقتي تقعدش تقول بكرة هتوب بكرة هروح بكرة هعمل مفيش بكرة خلينا في النهاردة لا تهتموا للغد الغد يهتم فيما لنفسه يكفي اليوم شر عيش النهاردة أمين مع ربنا ومع الناس لأنك لا تملك شيء لا تملك الغد إنها الآن ساعة لنستيقظ اصحى دلوقتي ما تستناش تصحى بكرة لحسن ما تلحقش إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم يعني اصحى دلوقتي يقال ان الجزء ده كان هو اللي دخل اغسطينوس على التوبه اللي يقرا منكم حياه اغسطينوس اغسطينوس كان فيلسوف متكبر ويتهكم على الانجيل وعلى المسيحيه وفضل سنوات طويله بيقرا الكتاب عشان يكسره وعشان يفنده وعشان يطلع الأخطاء اللي فيه وكان مشهور في الفلسفة أستاذ فلسفة في الجامعات في الوقت ده مذاكر أرسطو وأفلاطون بقى وبيقول كلامه ويعتبر المسيحيين دول شوية متخلفين غلابة ما فهموش حاجة وبصلوات أم الست القديسة مونيكا فضل كده يتأثر بواحد من الأساقفة اسمه القديس أمبروسيوس ويقرأ الكتاب ويجي يغلب الكتاب الكتاب يغلبه عشان كده اغسطينوس شرح الكتاب كله بعد كده لانه قال الكتاب هو اللي غلب مش انا يقال ان الايات دي هي اخر ايات قبل اعترافه وتوبته وبدايه تغييره يعتقد انه في ليله كده حسب الروايه اللي بتتحكي كان سهران طول الليل بيتكلم مع ربنا بنوع من يعني لو انت بجد قول لي بقى عاوز اعرفك كفايه فسمع طفل بيقرا الايتين دول انها الان ساعه لنستيقظ من النوم أن انكم عارفون الوقت كفايه يعني كفايه عند كفايه اللي فات انها الان ساعه لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا يعني ايه دلوقتي احسن من امبارح امبارح عدى وربنا لطف عشنا اهو ولسه فينا نفس وعندنا فرصة توبة فخلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا وإن كان ليها مفهوم تاني كمان إنه إذا كنت ابتديت حياتك مع ربنا في يوم من الأيام اللي فاضل من العمر أقل لأنه راح كتير فالخلاص الآن أقرب يعني النهاية قربت أكتر وكمان انت ان كنت عشت ايام حلوه مع ربنا فبقى عندك يعني خبره جميله وعشره جميله يعني قربت من السماء اكتر يلا كمل جميلك بقى وامسك بالسماء لغايه الاخر قد تناهى الليل هو سمع الايتين بعد وتقارب النهار تناهى الليل يعني وصل الليل الى نهايته عارفين على أربعة خمسة الصبح تلاقي ايه الضلمة ابتدت تخف والفجر ابتدى ينور ده احساس كل واحد بيقرب مع ربنا كده وحاسس ان الضلمة ابتدت تنقشع حتة بحتة كده فيلا بقى قد تناهى الليل الليل طول وقرب على نهايته وساعات المعنى ده يكون على العمر يعني تناهى الليل احنا عايشين في عمر ضلمة انما النهار لسه جاي الابدية السعيدة تقارب النهار الفجر هيطلع يوم المسيح يجي ياخدنا قد تناهى الليل وتقارب النهار طب نعمل ايه بقى فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور اقلع بقى كل ما يتسم بالظلم الكذب الغش الالتواء الرياء الإدانة ال... دي أعمال ظلمة اقلعها كفاية كفاية استعد للقاء إلهك البس لبس النور البس لبس الصبح بقى تقدر تقابل المسيح ولا لا إنها الآن ساعة لنستيقظ هي كلمات تدعونا كلنا للتوبة وللانتباه للحقيقة الواضحة إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسنحة